أرجو إقباله إرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله أوحشتمونا كثيرا كثيرا أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من بركة الإطلالة عليكم من خلال قناة الرحمة وأن يديمها للمسلمين نفعا وبثا للخير وللهداية اللهم آمين أولا أبدأ الكلام بالدعاء للشيخين الجليلين الحبيبين القريبين اللي احنا تعلمنا على أيديهم الخلق والأدب قبل أن نتعلم منهما العلم الأول تاج رأسنا وإنسان عيننا وحبيب قلبنا شيخنا الشيخ محمد حسان أسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء وأن يتم عليه نعمة العافية وأن يبارك في عمره وأن يبارك في عمله والآخر شيخنا وحبيب قلبنا وثمرة فؤادنا شيخنا الشيخ الحويني أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يبارك في علمه وأن يبقيه لنا وللمسلمين فقد تعلمنا على يديه تعظيم السنة فقد تعلمنا على يديه تعظيم الحديث أسأل الله أن يبارك فيهما خاصة وفي جميع مشايخنا عامة وأن يشفيهما وأن يشفي كل مريض مسلم اللهم آمين أحبتي في الله كل عام أنتم بخير نحن في شهر الله المحرم وهذه الليلة هي الليلة الثالثة من ليالي شهر الله المحرم عام هجري جديد ودعنا من حياتنا عام هو الآن بين يدي الله بما قدمنا فيه من خير وشر شهر الله المحرم من الأشهر الحرم وسبقه شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم والعرب الكفار كانوا قبل الإسلام يعظمون الأشهر الحرم فلا يهرقون الدماء فيها ولا يقطعون السبيل فيها ويؤمنون الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم في الأشهر الحرم هذا حال العرب الكفار قبل الإسلام ونحن مع الأسف كنا في شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرام ودعنا عاما هجريا وأيادي بعضنا متلطخة بدماء بعضنا أهريقت الدماء في شهر ذي الحجة المحرم أهراق بعضنا دماء بعضنا في ميدان التحرير وفي غير مكان آخر وإنا لله وإنا إليه راجعون ليست هذه مصر التي نعرف مصر الأمن والأمان مصر النسيج الواحد مصر الذي يتآلف فيها الجميع ويتوادد فيها الجميع ويتحابب فيها الجميع تنكرت وتغيرت وتحولت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحبتي في الله الانتخابات غدا بعد ساعات ستبدأ الانتخابات لمجلس الشعب في تسع محافظات من محافظات مصر على ما أعلم والله أعلم المطلوب أن نشارك جميعا في هذه الانتخابات المطلوب أن نشارك بكل قوة المطلوب أن نطلق السلبية طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى لازم كلنا نشارك بكل قوة لا تسمعوا للمخذلين لابد أن نشارك وبكل قوة لأننا إن لم نشارك في هذه الانتخابات أكل مجلس الشعب غيرنا والانتخابات والأحزاب ومجلس الشعب وسيلة لا غاية المراد أن نمكن من خلال هذه الوسائل لدين الله عز وجل نريد مجلسا نظيفا شريفا أعضاؤه أياديهم متوضئة صفحتهم بيضاء يخافون الله ويحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله ويعظمون دين الله ويسعون بكل جهد للتمكين لشريعة الله عز وجل انتخبوا هؤلاء انتخبوا الذين يرفعون راية الإسلام لا تنتخبوا الذين يبغضون الشريعة الذين يقولون لنا عندما نطالبهم بالعودة للشريعة أتريدون أن تعودوا بنا إلى عصر الصحراء والبادية والرمال بعضهم يصرح بمنتهى البجاحة وبمنتهى الوقاحة يقول لا نريد الشريعة إسلام هذا في المساجد هذا علاقة بين العبد وبين ربه إسلام شعائر تعبدية ما للإسلام بالقضاء ما للإسلام بالعسكرية ما للإسلام بالاقتصاد ما للإسلام بكذا وكذا من شؤون الحياة اوعوا تنتخبوا دول لا تنتخبوا هؤلاء لا تنتخبوا الذين يشترون الأصوات هو ممكن يوزع مليون جنيه يشتري بها أصوات لكن تأكد أنه هيسرق عشرة مليون وعشرين مليون اوعى تديله إياك أن تعطيه صوتك بل أعطي صوتك لمن توافر فيه أربعة شروط الأول أن يكون أمين الثاني أن يكون كفء الثالث أن يكون عدل يعني مش فاسق لا تعطي صوتك لواحد لا يركع لله ركعة فاسق لا تعطي صوتك لواحد لا يرضى بشريعة الله حكما لا تعطي صوتك لواحد يأكل الحرام أعطي صوتك لعدل أمين قف قوي على أداء المهمة قالت ابنة شيخ مدين يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال يوسف عليه السلام لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ يعني رجل أمين عليم يعني عندي كفاءة أمر بمصر من عنق الزجاجة ومن هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة دي الأربع شروط أنا لن أعطي صوتي أبدا إلا لمن يرفع راية الإسلام لن أعطي صوتي أبدا لواحد يريد أن يحبس الإسلام في المساجد لن أعطي صوتي لواحد من الفلول ولا الواحد علماني ولا الواحد ليبرالي ولا الواحد مش عدل اللي تجدوه في الأربع صفات دول أعطوه أصواتكم يا عباد الله وهذه شهادة ولا بد أن نشارك وبكل قوة ورب العالمين قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وإياك أن تعطي صوتك لمن لا يستحق فتلقى الله في الآخرة وقد شهدت زورا وربنا يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لما سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور حتى قال الصحابة ليته سكت يعني شفقة عليه ورحمة به بل قال ابن مسعود إن شهادة الزور عدلت الشرك بالله ثم استشهد بالآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور أحبتي في الله هناك من لا يريد الخير بمصر هناك من يمكر بنا بالليل والنهار وكان من آخر صور هذا المكر وثيقة الدكتور علي السلمي الذي أعلن بها الحرب على إرادة المصريين وثيقة مقموءة وثيقة قبيحة وثيقة مشبوهة اختلف عليها الجميع ولم يقف في جانبها إلا شرزمة قليلة وكل عاقل يعرف أن علي السلمي لم يكتب هذه الوثيقة بل كتبها له غيره وصدره بها آه ممكن يكون حد كتبها غيره وقال له يا أستاذ علي السلمي اكتبها لنا بخط حلو الله يرضى عليك بخط, ركع بخط نسخ أو رقعة اكتبها لنا بخطك بس أو ممكن يكون حد كتبها له وقال له حضرتك يا أستاذ علي عندك كمبيوتر في البيت قال له أيوة يا باشا قال له خلاص اكتبها لي على الكمبيوتر الله يرضى عليك كل عاقل يعرف ان الوثيقة دي ليست من بنات أفكاره بل كتبت له كل عاقل يعرف ان علي السلمي مخلب قط كل عاقل يعرف ان حكومة عصام شرف حكومة مغلوبة على أمرها مهيضة مريضة سكرتارية لا تملك من الأمر شيء كتبها غيره وجعله تختة نشان صدره في المواجهة وثيقة قبيحة كلها بلاء رقم واحد وثيقة ملزمة يعني ايه يعني لا تعديل ولا تغيير ولا تبديل ليه يا قرآن ليه هو حضرتك يا حج علي ربنا كلامك منزل من السماء إن كان من العلمانيين من ينقض بعض أحكام القرآن يعني ايه ملزمة يعني ايه لا تعدل لا تبدل لا تغير يعني ايه ادي واحد اتنين انتوا بقى عايزين تشاركوا في الانتخابات عشان اعضاء مجلس الشعب والشورى يختاروا مية يكتبوا الدستور اه تمام ما احنا اتفقنا على كده في الاستفتاء اللي 80% من الشعب المصري قال نعم وافق على هذا قال لك لا لا الكلام ده كلام قديم الجديد بقى ان احنا ناخد 20 بس من مجلس الشعب والشورى ونجيب 80 من بره 80 كده واحد نقاوة من النقابات من الجامعات من هنا من هناك من هنالك نقاوة كده يعني الاستفتاء ده كان خيال يعني سعادتك عايز تضحك على الشعب المصري كله ادي واحد ايه كمان اعطى للجيش في المادة التاسعة والعاشرة اشياء لم يأخذها الجيش من مبارك الطاغية نفسه مفيش حد يناقشه في الموازنة أنا أفهم إن الموازنة حساسة للجيش أفهم إنك تقول لي نجيب 20 30 واحد من هيئات مختلفة ويناقشوه ولا يناقش هذا في العلن ده كلام مقبول إنما تقول لي لا يناقش إطلاقا طب إزاي وأكتر من 30 40% من الدخل القومي بيروح للجيش طب إزاي لا يناقش هذه واحد اثنين الجيش هو الحامي للشرعية الدستورية وهو عايزة دولة مدنية ومدنية عنده يعني لا تحكم بالشريعة يعني عايز يخلي الجيش زي جيش تركيا في عهد أتاتورك يعني عايز يجيب لنا أتاتورك جديد ما هذا الكلام هذه الوثيقة المشبوهة حولت الجيش من مؤسسة يملكها الشعب من مؤسسة تخدم الشعب إلى مؤسسة فوق الشعب وفوق الدستور وفوق ال... وفوق الرئيس ما هذا يا عبد الله ولذلك الكل استنكر هذه الوثيقة الباطلة حتى العاملين في الإعلام وجدوا فيها بنود تضيق عليهم وتحاصرهم وأنا مش في مجال تفنيد ما جاء في الوثيقة لكن هذه الوثيقة المقبوءة من الذي أخرجها الآن قبل الانتخابات بحوالي 10-12 يوم ومعلوم مسبقا أنها مرفوضة من أكبر قطاعات الشعب المصري ليه طلعت دلوقتي هذا مكر يراد خرج الناس في يوم الجمعة الماضية قبل الماضية وقد خرجت معهم وخرج الكثيرون من أهل العلم في الجمعة الماضية قبل الماضية من أجل مطلبين اثنين عادلين الأول إلقاء وثيقة علي السلمي في أقرب سلة قمامة الثاني نريد من مجلسنا العسكري مشكورا أن يحدد موعد لانتخابات الرئاسة مطلب عادل وكانت تظاهرة حضارية جميلة محدش اتخربش خربوش الميدان كنسه الشباب وتركوه أجمل مما كان وشهد الكل بأنها حضارية سلمية محترمة وبعدين تاني يوم بقى السبت اعتصم في الصينية بتاعت ميدان التحرير 100 150 من أسر الشهداء والمصابين كما نقل لنا فتصرف فتصرفت الداخلية بحماقة غريبة انتم أصحاب إصابات لكم أولاد ماتوا في الثورة لكم حقوق في صندوق في 100 مليون لأسر الشهداء كان ممكن الأزمة دي يحلها مجلس عرفي مش لواء ولا وزير ولا رئيس وزراء مجلس عرفي انتوا ايه مشاكلكم احنا مشاكلنا ولادنا ماتوا مشاكلنا ابني فقد عينه وابني التاني فقد رجليه عندنا مطالب طيب هل كان هيغرق مصر ان الحكومة تدي كل أسرة لها شهيد مئة ألف انت مات جوزك في, في الثورة دي في الميدان في ميدان التحرير طب هنديكي مئة ألف وندي كل واحد فقد عينيه خمسين ألف ايه المشكلة يعني هتصرف كام يعني مليون اتنين مليون عشرة مليون خمسين مليون ما انت عندك صندوق فيه مئة مليون الله طب ما انت كل يوم بتخسر مليارات إنما كان تصرف فيه حماقة عجيبة خرجوا على الناس بالأمن المركزي والضرب والسحل وكل كاميرات الدنيا مصوبة على ميدان التحرير نقلت وهناك فضائيات ضخمت الحدث وهناك فضائيات لها أجندات هذا معلوم وصور يا جدع بقى الراجل بيموت والعسكري بيسحبه من رجله ويرميه جنب الزبالة وصور يا جدع بقى الضابط اللي بينشن على عيون الناس والعسكري يقول له جت في عين الواد جدع يا باشا الله ينور عليك يا باشا بتعرف تفقع عيون المصريين كويس صنايعي وصور النتيجة ايه النتيجة ان هؤلاء استصرخوا الناس ان الشباب قاموا وفيهم حماسة وحمية لانقاذ هؤلاء ثم اختلف اهل العلم بعده ننزل ميدان التحرير السبت والحد والاثنين ولا ما ننزلش فقال جل علمائنا فقال أكابرنا من العلماء هذه فتنة ما تنزلوش وقال بعض علمائنا وأحبابنا بل انزلوا لنصرة المظلوم لدفع الظالم لتكثير سواد هؤلاء حتى لا يبادوا سيما وقد عاملتهم الداخلية بوحشية عجيبة مات قرابة أربعين والمصابين قربوا من 3000 وحشية رهيبة وانقسم الناس إلى قسمين ووصلت الأحداث إلى ما نحن فيه الآن طيب عايزين إيه إحنا عايزين الحكومة الفاشلة دي تنزاح خلاص مشيت الحكومة إيه كمان تحديد موعد لانتخابات الرئاسة خرج المشير وقال 30 ستة هيبقى في رئيس يحلف اليمين جميل إيه كمان إيه كمان احنا عايزين المحاكم العسكرية لا يحاكم فيها المدنيين كمال الجنزوري رئيس الوزراء الآن قال هذا الكلام امبارح والنهاردة في تصريحات صحفية يعني وجدنا ردود فعل إيجابية بس متأخرة ومتلكئة وبطيئة لو سيادة المشير خرج قال الكلمتين دول قبل يوم الجمعة وهو يعلم أن الناس تحشد للميدان لو خرج وقال الكلمتين دول ليلة الجمعة وقد رأى ملايين في الميدان لو قال الكلمتين اللي قالهم بعد كده يوم الجمعة ليلة الجمعة لحمله كل الشعب فوق الرأس وقالوا بالروح بالدم نفديك يا فلان إنما القرارات بطيئة دائما ومتأخرة دائما ونفس العقلية القديمة دائما ولا حول ولا قوة إلا بالله نريد من المسؤولين أن يأخذوا زمام المبادرة نريد من المسؤولين أن يتجاوبوا مع نبض الشعب الشعب عايز ايه شعبنا شعب دين عايز شريعة ربنا شعبنا عايز انتخابات نزيهة في وقتها عايز يعرف هيبقى له رئيس امتى ينفع دولة زي مصر تقعد سنة من غير رئيس يا أخي ده أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مات النبي لم يدفنوه قبل أن يتخذوا خليفة له النبي ميت في بيته قبل ما يدفن جلس أكابر الصحابة في ثقيفة بني ساعدة واختاروا الصديق يبقى رئيس ما ينفعش بلد يعدي عليها يوم ملهاش رئيس ما ينفعش مصر 88 مليون يمر عليها سنة وليس لها كبير وليس لها رئيس منتخب مختار يتوافق عليه كل الشعب أو جل الشعب هذا الذي أدى بنا إلى الآن وأنا لا أحل الداخلية ولا المجلس العسكري مع كامل الاحترام من هذه الدماء هم المسؤولون بعد خلع المخلوع كل ما يحصل في مصر من خير أو شر في ميزانهم هم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته وفي أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وماله وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنا في هذه الأحداث رأيت أشياء أريد أن أنبه عليه الأمر الأول أين الأدب مع العلماء لماذا تطاول الأقزام على الأعلام فين الأدب مع العلماء لما يجلس كبار علمائنا الشيخ محمد عبد المقصود الشيخ محمد حسان الدكتور علي السالوس الدكتور عبد الله شاكر وغيرهم على رأيهم الشيخ العدوي الشيخ جمال المراكبي الشيخ فلان الشيخ فلان الدكتور محمد يسري كل واحد من هؤلاء قامة كل واحد من هؤلاء كبير لما يجتهدوا في مسألة ملتبسة ويبدو رأي ويخالفهم غيرهم نجد الأصاغر يقعون في الأكابر نجد الأسافل ولا أقصد بالأسافل هنا من من أقصد بها السفول يعني الناس اللي على قدهم زي حالاتي يعني كده في العلم يتطاولون على الأكابر أمر عجب مش الدكتور محمد عبد المقصود ده اللي بتسموه فقيه مصر أو فقيه القاهرة مش هو اللي خرج من 25 يناير من أول يوم وشارك في الثورة من أول يوم من أول ساعة مش هو لو الثورة فشلت كان يتعلق على المشنقة هو وغيره من إخوانه عشان قال رأيي مش على كيفكم تسقطوه مش هو ده الشيخ محمد حسان الذي إذا سمع الناس بمقدمه لخطبة جمعة في أي مكان سبقه إلى المسجد عشرات الألوف ومئات الألوف أحيانا مش هو ده الشيخ محمد اللي لما خطب في مسجد عمرو بن العاص حضر له أكثر من مليون أنا حاضرت في مسجد عمرو محاضرة وحاضرت في مسجد النور محاضرة مسجد عمرو أكبر مسجد في مصر مهما كان ثقلك المسجد ضخم جدا امتلأ في خطبة الشيخ جوه وبره مش هو ده الذي يتقاتل الناس في أي محافظة ينزل فيها من أجل مصافحته من أجل التقبيل على رأسه مش الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ دكتور محمد يسري والشيخ مصطفى العدوي والشيخ وحيد عبد السلام مش هم دول مشايخنا مش هم دول اللي اتعلمنا منهم التفسير والحديث والفقه مش دول اللي علمونا مش دول اللي كانوا بيعلموا الناس دين الله قبل أن يولد بعضنا وقبل أن يخط شاربنا مش دول مشايخنا اجتهدوا في مسألة ملتبسة واجتهد فيها جمع كبير وقالوا رأيا وخالف البعض أنا مش قاعد دلوقتي عشان أقول مين صح ومين غلط أنا مش أهل أن أخطئ هؤلاء أو أصوب هؤلاء لكن أنا بقى قاعد هنا عشان أقول لازم نتعلم الأدب مع العلماء الأدب قبل العلم لابد أن نتعلم الأدب مع العلماء أسمع كلام يوجع القلب ولك مشايخ الفضائيات يا عم الناس اللي قاعدة في التكييف يا جدع إن يا راجل اتق الله هؤلاء منهم من اعتقل هؤلاء منهم من أوذي في سبيل الله هؤلاء مشهود لهم قبله بالعلم والإخلاص والتجرد لله عز وجل عايزين نتأدب اختلف الشافعي يوما مع واحد من تلاميذه فغاب التلميذ عن درسه فذهب له له الشافعي وقال ألا يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة بقى عشان شيخ يخالفنا في مسألة نسقطه إن لله وإنا إليه راجعون الأمر الثاني اللي عايز أنبه عليه احذروا يا عباد الله الشائعات في وقت الفتن والمحن تكثر الشائعات أي خبر يا ابني تسمعه قبل أن تنشره تيقن من صدقه وبعد التيقن من صدقه ارجع للشيخ الأول قل له يا شيخ أنا كنت في الميدان وشفت كذا وصورت على الموبايل اهو ها هل من مصلحة الإسلام ومن مصلحة المصريين أن أنشر هذا ولا امسحه احنا مش أمة سايبة احنا مش أمة ملهاش كبير ربنا علمنا التثبت يا مسلمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين طيب بعد التثبت والتيقن يا شيخ أنا كنت في الميدان وشفت بعنية ومصور اهو ارجع للشيخ لأهل العلم للحكماء ارجع لهؤلاء يا شيخ هل من مصلحة الدين هل من مصلحة الناس أن أنشر هذا ممكن تنشر خبر يراق بسببه دماء فتلقى الله قاتلا يوم القيامة تبقى أنت قتل قتلة مع أنك كل اللي عملته نشرت خبر في جريدة أو خبر على الفيسبوك أو على تويتر أو على إيه تاني مش عارف هذه المسميات العجيبة أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر الكلمة جيء به يوم القيامة وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله اتق الله يا أخي ارجع للشيخ مش ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يبقى أنا أوصيكم بوصايا واحد بكرة شاركوا في الانتخابات وبكل قوة واصبر ساعة واثنين وثلاثة وخمسة في الطابور وما ترجعش إلا ما تدلي بصوتك والانتخابات على يومين فمن عجز غدا أمامه بعد غد اثنين عايزين نتأدب مع العلماء ثلاثة اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم ولا تخوضوا في الشائعات أربعة يا مسلم لا تنسى عبادتك بالله عليك يا من تشاهدني الآن بربك وجاوبني بصدق من يوم الجمعة اللي فاتت الجمعة الماضية قبل الماضية يعني من حوالي 12 يوم هو دخلنا في 10 أيام 11 يوم على مدار العشر 11 يوم اللي فاتوا دول بربك أجبني قرأت مع قعدت مع المصحف قد ما قعدت مع قناة الجزيرة والعربية والقنوات الإخبارية عموما أنا بسألك جاوبني هل في الفترة اللي فاتت دي قعدت مع كتاب ربنا قد ما قعدت مع نشرات الأخبار الجواب لا هو احنا فاضيين للمصحف لا ده الواحد قاعد قدام اللي قاعد على الكرسي كده كالكرسي قدام الفضائية هات يا جدع الجزيرة لا هات الجزيرة مباشر يا جدع لا اقلب هات العربية يا جدع لا اقلب هات كذا لا اقلب هات كذا لا اقلب هات كذا خلصنا بقى خلاص خلاص استنى بس في برنامج هيجي فيه خبير استراتيجي بعد الخبير الاستراتيجي برنامج هيجي فيه تاني خبير أمني بعد الخبير الأمني هيجي بعد كده صحفي لامع بعد اللامع هيجي مذيع باهر بعد الباهر هتيجي مذيع البلد كلها خبراء البلد كلها خبراء البلد كلها خبراء وكل يدلي بدلوه ما هي فوضى برضه فانت قاعد بقى كده كام ساعة ساعتين قدام القناة دي بتتابع الأخبار وساعتين مع المحلل وساعتين مع الخبير خلصنا خلاص الحق اشتري الجرايد بقى هات الجريدة دي بتقول كذا ودي بتقول كذا ودي بتقول كذا خلصنا الجرايد خش على النت بقى يا عم هات الفيسبوك هات التويتر هات اليوتيوب هات كذا هات كذا يقعد الواحد منا لحد الفجر ولا صلى الفجر لما صلهوش ده لو كان بيصلي ولو صلى الفجر في وقته ينام طول النهار يضيع الظهر ويضيع العصر إنا لله وإنا إليه راجعون أوليست هذه مصيبة يا أخوانا في وقت الفتن والمحن مطلوب منا أن لا نغفل عن قلوبنا أن نجتهد في عبادة ربنا طيب معنا اتصال وأستأنف السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا قول يا لحضرتك.
دلشو بسرعة منور فضيات مصطفى عقيد اسكندريه مع حضرتك الله يرضى عليك وعلى كل منور يا شيخنا اسكندرانية والله ربنا آه، يعزك فضيله الشيخ بس يعني في اللحظات الاخيره في قبل الانتخابات بتحصل فتن يعني يا ريت حضرتك زي ما حضرتك قلت يعني الواحد يتاكد من ال ال ال الاخبار اللي بتيجي يعني لحد الان في فتن ب- ب- بتقع بتقع بين الاحزاب طيب دي نقطه النقطه الثانيه يا فضيله الشيخ يعني للاسف لغايه لحظتنا هذا في ناس كتيره مش عارفه عن عن طريقه التصويت الاختيار حاضر يا ريت حضرتك لو في علم يعني تشرحها لبعض الناس عشان في ناس كتير للاسف لغايه لحظه الان مش عارفه وفي ناس يا شيخنا فضيله الشيخ خايفه تنزل ال- الانتخابات او بتقول صوتي مش هيأثر فيا ريت حضرتك برضه حاضر.
تتكلم على امانه الصوت والناس ان هي تنزل وما ت- ما تكسلش في اليومين دول واحنا مطلوبين ان احنا كل واحد يقول بصوته وجزاك الله كل حاضر.
خير ولا تنسانا صلاح الدعاء والدعاء لسلمى بنتي جزاك الله كل خير أبشر بارك الله فيك أنا بقى عايز اتصالات في الآخر عايز اتصالات في الآخر الله يرضى عليكم هناخد محمد ونبطل اتصالات ازيك يا محمد السلام عليكم عليكم الصلاة والسلام إنه أحبك في الله يا شيخ الله أحبك في الله.
يحبك ويرضى عليك عليكم الصلاة والسلام عليك
الله يحبك يا محمد أستعلمك بالله أن تدعو لوليد مسعود بالهداية والثبات و- وتدعو ل...
ر- أسأل الله أن يعطيك سؤلك وخيرا من سؤلك ستوب اتصالات نكمل الله يرضى عليكم ولو في وقت في الآخر نبقى ناخد أنا بقول أهو لا تنسى يا مسلم عبادتك وقلبك في هذا الزخم السياسي في هذه المحنة العصيبة التي تمر بها بلدنا اللهم الطف بمصر يا رب يا رب الطف بمصر يا رب من أراد بنا سوءا فرد كيده في نحره يا رب يا رب اجعل بلدنا أمنا أمانا رخاء سخاء اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمين اوعى تنسى قلبك يا ابني اوعى متابعة الأخبار تنسيك عبادتك اوعى النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة فقال من يكلأ لنا الليل شوفوا الصحابة ما كانوش بينسوا قلوبهم وعبادتهم حتى في الحرب من يكلأ لنا الليل قال عباد بن بشر أنا وقال عمار بن ياسر أنا فنام الجيش وقام عباد وعمار يحرسان فقال عباد لعمار دعني أحرس أول الليل وتحرس أنت آخرة فقال عمار نعم يعني كأن سيدنا عباد بيقول لسيدنا عمار خليني أنا آه، برنجي وانت شنجي الناس اللي دخلت الجيش تعرف الكلام ده انا احرس اول الليل يبقى انا اي نعم برنجي برنجي صح وانت تحرس اخر الليل يبقى انت ايه شنجي واللي في النص طبعا كنجي ماشي فرضي سيدنا عمار وبعدين سيدنا عباد وقف يحرس الجيش كده لقى الدنيا هاديه والمكان امن انا اركع ركعتين لله فركع ركعتين وإذا بكافر ينسل ويرمي عباد بسهم في صدره فنزع السهم وكتم الجرح واستأنف الصلاة فرماه بسهم ثاني فنزع السهم الآخر وكتم الجرح وأتم الصلاة شوف سهم يعني كانه اداله بمطوة في صدره طعنة استحمل وكمل الصلاة فرماه بالسهم الثالث فنزعه وكتم الجرح وتجوز في الصلاة وقال قم يا عمار أدرك الناس فقام عمار فلما رأى عبادة متلطخ بدمائه قال لماذا لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول قال كنت أقرأ سورة من كتاب الله كرهت أن أقطعها الله على الصحابة اللهم ارضى عن الصحابة يا رب شفتوا حتى في الحرب مش ناسين قلوبهم مش ناسين العبادة بيقيموا الليل برضو النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة فقال من يكلأ لنا الليل مين يصحينا لصلاة الفجر النبي في الحرب حريص على انه يصلي الفجر حاضر فقال بلال انا يا رسول الله فنام كل الجيش كل عسكري ما صدق جسمه يلمس الأرض وذهب في سبات عميق سيدنا بلال قعد رايح جاي رايح جاي الجيش كله نايم وانت عارف النوم جلاب للنوم يعني ايه يعني لما تقعد مع واحد يكلمك يقول لك والله انا رايي كخبير استراتيجي ان لما يحصل بيه ويقعد يتوب كده ينيمك فالجيش كله نايم ويمكن ليله كانت برد فسيدنا بلال تعب قال ريح كده على الناقه اللي باركه دي شويه قعد على الارض وركن ظهره كده على جسم الناقة وكانت الركنة المتينة ركن نام الشمس خرجت بقى ضحى ولم يؤذن بلال للفجر والجيش كله نايم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نام فكان أول من تيقظ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال أين بلال ائتوني ببلال لما لم توقظنا للصلاة يا بلال لما أدنتش الفجر قال حنانيك يا رسول الله على مهلك علي الله يرضى عليك حنانيك يا رسول الله لقد أخذ بعيني الذي أخذ بعينك حضرتك نمت وأنا نمت فقال النبي إن هذا الوادي فيه شيطان فخرجوا منه وأذن بلال وصلوا السنة ثم أقام بلال وجمعهم النبي على صلاة الصبح وصلى بهم صلى الله عليه وسلم اللي أنا عايزه بالقصة دي إيه إن النبي حتى في الحرب حريص على صلاة الفجر في أول وقتها يا راجل ده احنا عندنا حاجة اسمها صلاة الخوف يعني والحرب شغالة والقصف والتفجيرات الرقاب بتطير هتصلي على أي اتجاه قاعد نايم بتجري هتصلي احنا ضيعنا كتير في الكام يوم اللي فاتوا دول وانت عارف ان الايمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية مش انت عايز بصيرة في الفتن مش عايز نجاة مش عايز هداية مش عايز نور ايوه عايز طب ما انت ناسي ربنا ما انت غافل عن ذكر ربنا ما انت ناسي كتاب ربنا انت لا تقف بين يدي ربنا عايز نجاة ازاي وعايز هداية ازاي كذلك علي رضي الله عنه وصلاة التس... و... و... والأذكار سيدنا علي لما اتجوز ستنا فاطمة وخلفت الحسن والحسين وعملت على خدمة الزوج والولد في البيت تعبت ستنا فاطمة تعبت طحنت بالراحة حتى مجلت يدها حملت قربة الماء على ظهرها حتى أثر حبل الليف في نحرها قمت البيت حتى اتسخ ثوبها تعبت أو ستنا فاطمة في خدمة عيالها فقال علي لها يوما رضي الله عنه سمعت أن النبي عنده أصارة فلو ذهبت فاستوهبت منه خادما اطلب منه خدام يخدمك ويعنا فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحت أن تطلب ورجعت فذهب إليه علي بعد وقال يا رسول الله إن فاطمة طحنت بالرحى حتى مجلت يدها حملت قربة الماء حتى أثر حبل الليف في نحرها فعلت وفعلت تعبت قوي وسمعت إنك عندك يعني عبيد وكذا ما تبعت لنا خادم فقال النبي والله لا أفعل حتى أشبع جياع المسلمين لا يا علي لا آسف فعاد علي رضي الله عنه وذهب النبي بعد لزيارة فاطمة وزوجها ثم قال لعلي ولفاطمة ألا أدلكما على شيء خير لكما من خادم أقول لك يا بنتي على حاجة تعمليها ربنا يقويك بيها ويعينك على خدمة زوجك وعيالك وأحسن من عشرين خدام يخدمك أحسن من خادم واحد يخدمك قالت له قول لي الله ي... قول لي يا رسول الله قول لي يا أبي قال إذا دخلت فراشك فلا تنامي حتى تقولين سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين هذا خير لكما من خادم الشاهد هنا بقى في ذكر القصة دي ان سيدنا علي لما حكى القصة دي للتابعين قال فما تركت ذلك منذ تعلمته من رسول الله فقال أحدهم ولا في ليلة صفين انتوا عارفين ليلة صفين دي يا إخواني ده مات في معركة صفين يجي خمسين ألف إنسان يعني كان يوم صعب جدا وليلة فيها خطب مدلهم بيقول له يا علي ولا حتى في الليلة اللي كانت فيها المصيبة الكبيرة دي نسيت الذكر اللي النبي علمه لك قال ولا في ليلة صفين يبقى الصحابة ما كانوش بينسوا قلوبهم في الفتن الصحابة ما كانوش بينشغلوا عن أي شيء بأي شيء عن عبادة ربنا فأنا وصيتي لنفسي وأنا مقصر وأنا من عوام الناس ووصيتي لكل إخواني وأخواتي في المحن دي عايزين إكثار من ذكر الله في المحن دي عايزين قنوت في الصلوات الخمسة عايزين دعاء كثير في المحن دي عايزين نفتح المصاحف في المحن دي عايزين نقيم الليل في المحن دي عايزين نصلي الصلاة في جماعة في المحن دي عايزين نجتهد جدا في طاعة الله ونسأله النجاة من كل مكروه الأمر اللي أنا عايز أعلق عليه آه، آه، كمان بقول لكل الدعاء بقول لكل الشيوخ بقول لكل طلبة العلم إياكم أن تغفلوا عن الدعوة وتنشغلوا بالسياسة عنها أنا لا أخطئ من شارك في السياسة من أهل الفضل سندعمه وسنقف معه إنها بقول للعلماء بقول للدعاة اوعى تنشغل بأي شيء عن الدعوة إلى الله يا إخواني أنا أسأل سؤال واحد وعايز اللي بيشوفني دلوقتي يجاوب عليه كل الناس اللي بتصلي في مصر كل أصحاب اللحى من أهل مصر كل المختمرات والمنتقبات على أرض مصر كل الناس اللي بيحبوا ربنا وبيطيعوا ربنا في مصر إحنا كسبناهم عن طريق الدعوة ولا عن طريق السياسة ما تقول لي بقى المساجد اللي بتتملي دي بالملتزمين في الجمعة وفي دروس العلم الناس دي احنا كسبناها بالدعوة إلى الله ولا بالسياسة بالدعوة إلى الله قولا واحدا معنى كده ايه يا عم الشيخ ان انت بتأمرنا ما ننتخبش حد لا بقول لك انتخب وانا هنزل انتخب وسأشارك بس انا كداعية لن يشغلني شاغل ابدا عن الدعوة إلى الله عز وجل أنا بسأل سؤال أيهما أعظم درجة الإمام العالم الداعية ولا عضو مجلس الشعب الداعية أحسن من عضو مجلس الشعب ومن رئيس مجلس الشعب ومن رئيس الوزراء ومن رئيس الجمهورية الداعية لله ده مين ده وريث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده النبي قال إن العلماء ورثة الأنبياء كل داعية موفق سلطان وملك وله سلطان على قلوب الناس اسمع بس ده لما خرج هارون الرشيد رحمه الله هارون الرشيد ده الرئيس ومش رئيس زي أي رئيس ده بيحكم كل الدول الإسلامية مش العربية العربية وغيرها ده راجل سلطان واصل لحد الصين بيحكم يجي خمسين دولة هارون خرج هارون فاجتمع الناس حوله والتفوا بموكبه وأخذوا يهتفون أنا متخيل بقى بالروح بالدم نفديك يا هارون والكلام ده يعني وبعدين مرة واحدة انجفل الناس وتركوا موكب الريس هارون الرشيد وجروا في ناحية رجل والتفوا حوله ده يقبل على دماغه وده يقبل ايديه وده عايز يحتضنه وده يقول له ادعي لي وسابوا الريس لوحده مع شوية كام ضابط وكام عسكري كده فأطلت أم ولد لهارون من هودجها من الخباء كده وقالت من هذا الرجل الذي ترك الناس من أجله موكب أمير المؤمنين فرد أحدهم وقال ألا تعرفينه هذا أمير المؤمنين في الحديث الإمام عبد الله بن المبارك إمام الدنيا فقالت هذا والله هو الملك لا ملك هارون الذي يجمع له الناس بالأعوان والشرط يا داعية لا تنشغل بأي شيء عن الدعوة النهاردة المساجد تأثرت دروس العلم بقى العدد الحضور نصف العدد وربع العدد إيه اللي حصل كيف تنشغل عن الدعوة كتير من المشايخ بقت دروسهم في المساجد كان نشرة أخبار كتير من خطب الجمعة بقت نشرة أخبار أنا لا آمرك أن تنخلع من الواقع علق على الواقع وعبر عنه وبين للناس بس اوعى ده يكون على حساب العلم على حساب الدعوة على حساب نشر السنة على حساب قمع البدعة اوعى لا تغفل أيها الداعية عن دعوتك إلى الله أبدا الشيخ ده له محبة في القلوب من عند ربنا كده من عند ربنا يوم الجمعة الماضية قبل الماضية كنت في ميدان التحرير مع كتير من مشايخنا من أجل المطلب الواحد كما كما سمي ذلك وقت وقتها وبعدين وأنا ماشي فبعض الأحباب والأصحاب واللي جاي يسلم واللي جاي عايز يقبل على رأسي واللي يشد إيدي عايز يقبلها محبة فواحدة أحدهم حكى لي بعد ما روحت قال لي واحدة متبرجة ما نعرفش دي تبع مين ولا ملتها إيه ولا دماغها فيها إيه لما شافت إقبال الناس عليا كده قالت لهم روحوا خدوا البركة يلا خدوا البركة من الشيخ يلا حاجة غريبة قوي الناس دي متغاظة ليه من محبة الناس للعلماء وللدعاة سبحان الملك هو على طريقة إن تمسسكم حسنة تسؤهم هو المشايخ بيدوا للناس حاجة نحن لا نملك ما لا نملك شيئا نعطيه للناس إلا قال الله قال رسوله هذا أمر وضعه الله تعالى في قلوب الخلق للدعاء وللعلماء ولطلبة العلم وأسأل الله أن يجعلني من طلبة العلم اللهم آمين يبقى لا تنسى دعوتك وعايزين ندعو إلى الله بالسلوك وبالكلام وبالخدمة هنخطب ونعلم الناس اللي عارف يخطب جمعة يخطبها اللي يقول كلمة بعد الفجر يقولها اللي يكتب مقال في جريدة يكتبه والنهاردة الجرايد أكتر من الهم على القلب يكتب اللي عنده كفاءة يطلع في مناظرة يناظر ماشي نافح عن دينك اللي ما يعرفش ده كله يقول فيش في محاضرة للشيخ فلان في المكان الفلاني يكتب ورقة بأسبوع الدعوة في المكان الفلاني يعني يضرب بسهم في الدعوة وعايزين ندعو إلى الله بالسلوك أنا أحكي موقف واحد سمعته من الشيخ صالح المغمسي ربنا يبارك في عمره وفي علمه إمام مسجد قباء وده رجل رقيق القلب وأنا أحبه في الله مع أنه لا يعرفني بيحكي إن واحد مصري بقاله 36 سنة كل سنة بيحج ما شاء الله 36 حجة طب الراجل ده عنده كام مليون ما عندوش ده راجل مسكين خالص وكل سنة قبل الموسم ربنا ييسر له ويفتح عليه من حيث لا يحتسب ايه الحكاية الشيخ صالح المغامسي بيحكي وده موجود على النت اللي عايز يجيب المقطع يجيبه ايه الحكاية قال الراجل ده لقى امرأة عجوز راكبة عربية من عربيات الأجرة في الريف عندنا تبقى عربية كده نص نقل وحاطين فيها دكتين الدكة تشيل خمسة بيقال عليها 15 واللي واقفين بين الدكتين يجي 20 نفر ها وفي كرسي جنب السواق يشيل واحد السواق بيقعد عليه اثنين وثلاثة أحيانا فست العجوز يا ولدها قاعدة ورا في العربية اللي زي البوكس دي فقالت له يا ابني قعدني قدام للسواق فشخط فيها قام ولد كده صالح وبخ السائق ولا تعالي يا حاجة تعالي يما اقعدي قدام قال له بس خد بالك هنا بنفرين قال له خد حق ثلاثة مش اتنين اقعدي هنا يا حاجة الله يرضى عليكي ادعي لنا يما فقالت له روح يا ابني إلهي ربنا يكرمك بزيارة النبي محمد كل سنة لحد ما تموت بقاله 36 سنة كل سنة بيحج ببركة دعوة من امرأة عجوز مش النبي علمنا أن ننصر ويستجاب لنا بدعوة ضعفائنا بدعوة العجزة بدعوة المرضى عايزين نعلم الناس دين ربنا بالسلوك عايز أي واحد له لحية لما يشوف الناس يبتسم في وجوههم النبي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة عايزين نعامل الناس برفق وبلين وبحب أخويا وحبيب قلبي الدكتور عبد الرحمن الصاوي تعرفونه عبد الرحمن بيحكي لي إنه كان راكب سيارة ومقفلين الإزاز لأنها مكيفة وفي الإشارة لقى سيارة جنبه إزازها مقفل برضه وبعدين لقى واحد بيدخن فعايز يقول له التدخين حرام بس مش طايله فعبد الرحمن بص له كده وابتسم في وجهه فالراجل قال ما شاء الله أول مرة أشوف واحد سن بيضحك فابتسم الرجل للشيخ عبد الرحمن الصاوي في وجهه أما عبد الرحمن مش عارف يكلمه عمل إيه مسك القلم وقال له يعني ايه يا عم عبد الرحمن قال انا قصدي اقول له التدخين ده في مخالفة لله وانت هتموت ورايح له هتقول له ايه الراجل فهمها لقطها وده امر عجيب راح فاتح الازاز ورمي السجارة في الارض وقال له جزاك الله خيرا طب اخونا عبد الرحمن عمل ايه دي كلمة مع ابتسامة انا اعرف اخ من بتوع التبليغ والدعوة اخ حبيب بيقول لي شفت ولد بيشرب خمر وفي ايديه ازازة خمر فانت عارف جماعة بتوع التبليغ انا احبهم ولهم وعليهم لكن فيهم سمة السنة وفيهم رفق ولين ده معروف فقابله كده والسلام عليكم وضحك في وشه كده واداله ملبسايه وحط له شويه ريحه في ايديه ويمكن اداله ازازه الريحه هديه وقال له ما تيجي تصلي معايا العشاء بقى قال له طب واللي في ايديا دي يا عم الشيخ قال له هاتها هديها لك بعد الصلاه ودخله الجامع وبعدين لما دخله قال له ينفع بقى تبقى في بيت ربنا ومعاك ازازه خمره قال له الله انت رجعت في كلامك يا مولانا قال له ابدا بس انا شايف انسب مكان نشيلها فيه في الجامع دورة الميه فحطها في حمام وقفل عليها الولد نام قعد يسمع الدرس ينام صحوه الفجر قوم يا ابني قوم طبعا الولد نايم سكران صحي كده فايق الله الله ايه الديون دي كلها اصطبحنا بدأنا مين النهارده ايه اللي جابني هنا قال لهم بس يا مولانا الفجر الفجر خش خد دش كده سخن واطلع فوق كده هعمل لك شويه شاي يعجبوك فالولد دخل انقاد واغتسل وطلع وصلى الفجر الأخ بيقول لي أقسم بالله كان أكتر واحد بيبكي في صلاة الفجر الولد ده قلت له طيب وبعد الصلاة يا شيخ حسن إيه اللي حصل للولد ده قال لي إيه اللي حصل دقنه دلوقتي أطول من دقنك يا عم الشيخ التزم بدين الله بكلمة طيبة بالرفق باللين الشيخ سعيد بن مسفر حكى إن كان في شيخ من السعودية ذهب إلى أمريكا في الدعوة فوجد شابين كده فسألهم التزمتم إزاي فحكوا له إيه اللي حصل؟ قالوا إحنا جينا أمريكا بصراحة عشان نتمتع بالحرام وإحنا في الشقة الباب خبط قلنا مين؟ فرجل قال أنا أخوكم فلان فراح فاتح صاحبي لقى واحد بلحية جميلة وثوب أبيض كده وعلامة الصلاة منورة جبينه وبيبتسم وقال له يا حبيبي أنتم من أهل السعودية وأنتم أحفاد الصحابة كان يجب تيجوا أمريكا تعلموا الناس الخير والهدى ما يجوش ما تجوش تشاركوا في الحرام تعالوا معايا المسجد قال فقال صاحبي للشيخ ملحقنا حتى في أمريكا تفو على وجهك يعني أنتوا ورانا خنعتونا وتف عليه وقفل الباب قال شوية والباب خبط مين أخوكم فلان واحد تاني قال ففتحت وإذا بالرجل الآخر يقول يا أخي قبل ما تقفل الباب لقد جاءك صاحبي يدعوك للصلاة فبصقت في وجهه فعاد بالأجر فإما أن تأتي معي للمسجد أو تبصق في وجهي فأرجع بنفس أجر أخي قال فأحرجني فانقدت له مع صاحبي ومن الله علينا من يومها بالالتزام احنا عايزين كده عايزين يا شباب ندعو إلى الله بالسلوك بخدمة الناس النبي علمنا أن رجلا رأى غصن شوك في على ظهر الطريق فنحاه جانبا فغفر الله له وأدخله الجنة أخيرا عايزين نتآخر ها هندي حزب النور ولا حزب الإخوان حلو العدالة هن... مش كلهم رافعين راية الإسلام أي حد رافع راية الإسلام هنديله أي حد حتى لو لا ينضم إلى هذا أو إلى هذا لكنه كفر وأمين ودين ويحب ربنا وعايز ينصر الإسلام هنديله وعايزين نتآخى وعايزين انتخابات بكرة تبقى انتخابات مشرفة وحضارية وتتحدث عنها الدنيا ولا تراق فيها قطرة دم والمجلس الأعلى العسكري مسؤول مسؤولية كاملة في صيانة دماء المسلمين غدا وفي الحفاظ على أموال وأعراض المسلمين غدا ومعه الداخلية ومعه اللجان الشعبية بكرة امتحان لكل مصر للجيش وللشرطة وللشعب عايزين بكرة نحسن الاختيار ونحقن الدماء ونبقى محترمين تتحدث عنا الدنيا كلها وبعدين أنا مش عايز أنسى فلسطين في اللي احنا فيه ده اليهود عايزين يهدموا الجزء الغربي من القدس ما هي مصر غرقانة في اللي هي فيه وسوريا مع جزار الأسد عمال يدبح في الناس واليمن موحولة والشيعة في السعودية خرجت أصواتهم والشيعة في البحرين خرجت أصواتهم وليبيا لسه الأمور يعني وتونس و... فاليهود نهازين للفرص فلا تغفلوا فلسطين لا تغفلوا فلسطين على الأقل بدعوة في سجدة في صلاة أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا في سوريا وأن يحقن دماء إخواننا في ليبيا وأن يجمع كلمة إخواننا في ليبيا وأن يجمع كلمة إخواننا في تونس وأن يحقن دماء المصريين وأن يحفظ أعراض المصريين وأن يصون أموال المصريين وأن يجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين وأن يشفي شيخنا الشيخ محمد حسان وأن يشفي شيخنا الشيخ الحويني وأن يشفي كل مريض مسلم اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين حبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته